السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجر شهيد لمن لزم بيته في وقت انتشار الطاعون اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم لا شك حبايبي ان احنا عايشين في اوقات عصيبه جدا وان العالم كله اصيب بالفزع والهلع بسبب انتشار فيروس كورونا لكن العلماء قالوا ده من باب الاخذ بالاسباب قالوا ان من اعظم اسباب انحسار ذلك الفيروس وعدم انتشاره هو لزوم الناس بلادهم وبيوتهم ان كل بلد تقفل على نفسها وان كل اسره تقفل على نفسها بيتها علشان الاختلاط مظنه العدوى مع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة أيوة لا عدوى بنفسها لكن لا تكون العدوى إلا بقدر الله سبحانه وتعالى وأيضا الأخذ بالأسباب هو من قدر الله سبحانه وتعالى إن احنا نأخذ بالأسباب ونتوكل على الله ونعلم إن الأسباب وحدها لا تنفع ولا تضر إلا بأمر مسبب الأسباب سبحانه وتعالى وجل جلاله إذا ولذلك النبي عليه السلام هو أول من تكلم عن الحجر الصحي فقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوا عليه يعني ما تدخلوش البلد ديت لو سمعتوا ان الطاعون وقع في الارض دي واذا وقع وانتم بارض فلا تخرجوا منها فرارا منه يعني ما تفروش من الطاعون ليه بقى لان انت هتخرج من البلد هتنقل الفيروس ده لبلاد تانية فهتسبب ضرر للمسلمين ولغير المسلمين واخد بال حضرتك طيب ممكن اكون انا سليم ايوه ممكن تكون سليم لكن حامل الفيروس عشان كده قال لك ما تخرجش طالما حصل في بلدك ما تخرجش منها طب لو انا في بلد وسمعت انه في بلد تانية انا رايحها لمصلحه او لشغل ما تدخلهاش شوف شوف بقى ادي الحجر الصحي الذي اخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم وكان اول من اخبر عن الحجر الصحي طب فوق ده كله بقى كمان بيحفزك النبي صلى الله عليه وسلم عشان من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند احمد بسند صحيح لا ضرر ولا ضرار وكما ورد عند الترمذي بسند صحيح عن عقبة بن عامر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله من نجا قال له ثلاث حاجات قال له من نجاه هو أقصد النجاة من الفتن ومن ضمن الفتن أيضا هي حدوث مثل هذه الأشياء اللي بتسبب للإنسان أذى كثير جدا في حياته وفي رزقه وفي صحته وفي أولاده إلى غير ذلك فقال له من نجاه وصف له ثلاث حاجات قال له أمسك عليك لسانك شوف قد ايه لأن اللسان هو الذي بيورد الإنسان المهالك عياذا بالله من الغيبة والنميمة والكذب والبهتان وقذف المحصنات إلى غير ذلك قال له أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك أدي الحجر الصحي وليسعك بيتك وابكى على خاطئتك اندم بقى واستغفر وتوب إلى الله وانشغل بعبادة الله وأصلح ما فاتك فيما بينك وبين الله وارجع لربنا سبحانه وتعالى يبقى أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكى على خطيئتك وعشان يحفزنا على هذا حبيبنا صلى الله عليه وسلم راح بيوضح لك ان انت لما تلزم بيتك عند انتشار الطاعون او عند انتشار الاوبئه ولزومك البيت في الوقت ده حرصا على سلامتك وسلامه كل المجتمعات اللي حواليك كل المسلمين بل وغير المسلمين فقال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ليس من رجل يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا ده روايه البخاري وركزوا معايا بعد ما تصلى على حبيبنا صلى الله عليه وسلم يبقى ايه ليس من رجل يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا في رواية أحمد بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم فيمكث في بيته صابرا محتسبا يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر شهيد الله أكبر يبقى لما تقعد في بيتك لما يقع الطاعون في بلدك وتقعد في بيتك صابرا محتسبا خد بالك بقى تعلم أنه لن يصيبك إلا ما كتبه الله لك الله طب ما سبحان الله ما أنا ممكن أمكث في بيتي ويصيبني برضو الكورونا أنا أخذت بالأسباب يبقى أنا كده أخذت بالأسباب وعلى الأقل لو أنا حصل لي حاجة يبقى أنا ما ضرتش حد من باب قول النبي عليه السلام لا ضرر ولا ضرار لو صبرت في بيتي صابرا محتسبا جلست في بيتي صابرا محتسبا تمام أعلم يقينا من قلبي أنه لا يصيبني إلا ما كتبه الله لي إلا كان لك مثل أجر شهيد خد بقى المفاجأة الثانية دي بقى بس تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم فالإمام ابن حجر العسقلاني اللي شرح البخاري في كتاب فتح الباري رحمه الله رحمة واسعة بيقول لك بقى ايه بيقول لك بقى اقتضى هذا الحديث اقتضى هذا الحديث لان الحديث ده في البخاري وهو بيشرحه بقى اقتضى هذا الحديث ان من اتصف بهذه الصفات يحصل له اجر الشهيد وان لم يمت الله أكبر دي المعلومة الجديدة بقى إن أنا في وقت انتشار الطاعون لو جلست في بيتي خدوا بالكم وبعدين ما حصلش حاجة لا مت ولا أي حاجة لكن جلست في بيتي يعني حرصا مني على سلامة الناس من حولي إن أنا ما أخرجش بره فأكون سبب في انتشار الفيروس أو أي أو غير ذلك أو ضرر أي إنسان آخد أجر الشهيد حتى لو ما متش يعني حتى لو فضلت عايش بعدها الحمد لله لا مت ولا حصل لي حاجه وانحسر الفيروس وانصرف وانتهت المشكله وانا فضلت عايش ومت 100 100 عاديه اخد برضو اجر الشهيد بفضل الله سبحانه وتعالى يبقى اذا هل هناك غنيمه ولا بشرى اعظم من هذه البشرى وانتم عارفين بقى الشهيد له مميزات وله جوائز لا تخطر على قلب بشر كما ورد في الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للشهيد عند ربه سبع خصال يغفر له مع أول دفعة من دمه ويرى مقعده من الجنة ويحلى حلة الإيمان ويزوج من ثنتين وسبعين زوجة من الحور العين ويجار من عذاب القبر ويأمن من الفزع الأكبر ويلبس تاج الوقار الياقوتة الواحدة فيه خير من الدنيا وما فيها ويشفع في سبعين إنسان من أهل بيته فيدخلهم الجنة الله يعني كل الخير ده لو الإنسان خد درجة الشهيد ممكن افوز باجر الشهيد وانا قاعد في بيتي طب يا شيخ محمود معلش بقى عايزين برضو يعني عشان يبقى الموضوع اكتمل عشان ما حدش يقول يعني انت عايز تقعدنا في البيت طب هناكل منين ونشرب منين ما هو انا جاي لك لسه في الموضوع هو الموضوع ما انتهاش لسه جاي لك بقى في النقطه الثانيه هنقعد في بيوتنا لحد ما ينحسر الفيروس ان شاء الله وقريبا بل وقريبا جدا ان شاء الله ابشروا برحمات الله سبحانه وتعالى والله حتى الفيروس نفسه هو عين الرحمة ناس كتيرة جدا رجعت إلى الله ناس كتيرة جدا تابت الذنوب والمعاصي انحسرت من بلاد المسلمين الحفلات وقفت الأفلام وقفت المسلسلات وقفت الأغاني وال... والمسارح والمهازل البنات حتى اللي كانوا متعريين ابتدوا يعني يظبطوا لبسهم شوية خوفا من إنها يحصل لها حاجة فتموت على معصية اللي ما كانش بيصلي ابتدى يقول يا رب والله العظيم وناس أسلمت ناس من من غير المسلمين أسلموا ودخلوا في هذا الدين والله كل شيء خير من عند ربنا الله لا يقضي لنا إلا كل خير سبحانه وتعالى وجل جلاله احنا دلوقتي هنقعد في البيت القعدة في البيت صعبة أنا معاك والله العظيم ما في أصعب من القعدة في البيت لكن خد بالك من حاجة بقى واجعلوا بيوتكم قبلة يا سلام أنت كنت بتروح المسجد بتصلي صلاة الخمسة يعني أبشر بقول النبي صلى الله عليه وسلم من سافر ما من عبد ما ما إذا, إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما أبشر ما شاء الله يعني حضرتك دلوقتي قاعد في البيت كنت بتروح المسجد في الخمس صلوات يتكتب لك كأنك رحت المسجد في الخمس صلوات ما شاء الله جمع ولادك وصلي الصلاة في وقتها واجعلوا بيوتكم قبلة تمام عندك وقت بقى كبير ما شاء الله قاعد في البيت كل يوم ورد قرآن ولو جزء اقعد كده مع اولادك كده اقرأوا جزء قرآن طب مش هنقدر نقرأ جزء على بعضه قسموه بعد كل صلاة أربع صفحات الجزء 20 صفحة في خمس صلوات آدي جزء كامل الله أكبر ما شاء الله صحح لهم أحكام التلاوة اقرأ معهم القرآن امسك كتاب رياض الصالحين وتعرفين انا عامل شرح رياض الصالحين في سبع مجلدات شرح مبسط جدا شرح فيه 1905 حديث امسك حديث واحد واقرا الحديث بشرحه شرح مبسط جدا عرف ولادك العقائد والعبادات والمعاملات والسلوكيات والاخلاقيات كلها موجوده في رياض الصالحين ما شاء الله امسك سيرة الرسول عليه السلام عرفهم شيء من سيرة النبي عرفهم من أصحاب الرسول قصة من قصص الصحابة فهمهم عرفهم دينهم فرصة يمكن انت كنت مشغول وليل ونهار بره الله يكون في عونك ودلوقتي ربنا أكرمك وبقيت قاعد وسط عيالك علمهم وفهمهم وقرب منهم والوقت اللي ما كنتش عندك فرصة تحضن ولادك وتلعبهم وتهزر معاهم وتضحك معاهم قرب منهم بفضل الله سبحانه وتعالى وبرضه طبق سنة النبي عليه السلام كان النبي ما تصلى عليه كان النبي في مهنة أهل بيتي ساعد زوجتك إيه المشكلة مش عيب إن أنت مثلا لو هي طبخت أنت ولا طب أنا هغسل المواعين أو أنا والولاد هنغسل لك المواعين أو أنا والولاد هنروق لك الشقة النهاردة وهكذا مش عيب والله ولا تنقص من رجولتك أبدا بالمرة شوف قد إيه طيب يجي بقى الشق الثاني يبقى احنا هنستثمر وقتنا بفضل الله سبحانه وتعالى في ان احنا نعبد ربنا نصلي الصلاه في وقتها نقرا قران نتعلم سيره الرسول عليه السلام نتعلم سنه النبي من رياض الصالحين الى غير ذلك طيب والاسر بقى الفقيره حبايبي الناس الارزقيه اللي هو بينزل يشتغل يوم بيوم هي دي بقى المساله عايزين تكافل خدوا بالكم على مستوى الاحياء لان انا ممكن اقول تقول لي ادفع فلوس ده في مش عارف مين في محافظه كذا كل محافظه فيها الاثرياء وفيها الفقراء مفيش محافظه في الدنيا الا فيها الاثرياء والفقراء الأثرياء اللي في المحافظة بأ- بأهدي لهم قول المولى عز وجل وما أنفقتم من شيء فهو يعني الله فهو يخلفه وهو خير الرازقين وأهدي له قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح ثلاث أقسم عليهن أولها ما نقص مال عبد من صدقة والحديث طعام الاثنين يكفي الثلاثة وطعام الثلاثة يكفي الأربعة إلى غير ذلك من كلام النبي صلى الله عليه وسلم مش هتخسر حاجة أيها الغني ربنا يبارك في عمرك إن أنت تجيب شنط وتحطها قدام بيوت الفقراء من غير ما تجرحهم الله يبارك فيك من غير ما تخبط ويطلعوا لك و- ويبقى فيه يعني آه، احراج ولا حاجه ولو حبيت تخبط ويفتحوا لك مفيش مشكله خوفا من الحاجه تتسرق مفيش اي مشكله خالص انا شفت منظر جميل قوي في احدى الدول كان الاغنياء بيشتروا شنط آه، فيها طعام بقى يعني آه، سكر وزيت ورز وعدس وحاجات كده ويحطوا الشنط على الطريق واي واحد فقير يعدي ياخد ايه ياخد الشنطه ما شاء الله شيء جميل جدا بس رجاء الله يبارك فيكم بلاش تصوير بلاش تذلوا الناس بلاش ننتهك حرمات الناس الناس ليها كرامتها الناس يعني لولا الحوجة ما كانتش قالت عايزة طيب هو قاعد في بيته ما بيقولكش عايز فالناس بقى الأرزقية نشيلهم نساعدهم نقف في عونهم يعني نعينهم على حياتهم لحد ما تنجلي هذه الأزمة وقد أخذت الأجر بفضل الله وفوق ده كله صنائع المعروف تقي مصارع السوء انت لما تعمل الخير ده ربنا ي- يعني يقيك انت واولادك وزوجتك واحبابك من هذا الفيروس اسال الله عز وجل ان يبارك فيكم جميعا والا يحرمنا من هذا الاجر ادينا قلنا اهو نقعد في البيت ناخد اجر شهيد حتى لو ما حصلناش حاجه وربنا يا رب يعافيكم من كل سوء يا رب العالمين فوق ده كله ن- ن- نبدا بقى في العباده والتوبه والعوده الى الله والقران والسنه الى غير ذلك والحاجه الثالثه ودي المهمه برضو ما تقلش اهميه عن الاثنين التانيين ان احنا نكفل الاسر الفقيره اللي قعدت في البيت غصب عنها ربنا يبارك فيكم ويوسع ارزاقكم يا رب العالمين ويصرف عنا هذا الوباء ان شاء الله عما قريب بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته